السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم آمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فقد وردت بعض الفتاوى نعرض لما ييسر المولى سبحانه وتعالى منها ونتلقى اتصالات المشاهدين الكرام فنقول وبالله وحده التوفيق والسداد الأخت الكريمة تقول انتقبت حديثا فهل يجوز كشف وجهي أمام زوج أختي وأنا لم أتزوج بعد بالنسبة لهذا السؤال فإنه يتعلق بالأجانب والمحارم بالنسبة للمرأة وزوج الأخت بالنسبة للمرأة من الأجانب وليس من المحارم زوج أخت المرأة أجنبي عنه وحرمته عليها حرمة على التأقيت كحرمة أي أجنبي آخر ما دام أنه زوج لأختها يحرم عليه أن يتزوج منه ولكن إن ماتت أختها أو طلقت وانقضت عدتها جاز له أن يتزوج منها فهي محرمة عليه على التأقيت عفوا اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه بعد إذنك يا دكتور خليل آه دكتور م.
أيمن آه كان في مسألة مرات عايز أسأل حضرتك عليها اتفضل آه هي والدي الله يرحمه كان متزوج قبل والدتي والمفروض إن هي إن آه، هي كان ليها ميراث وهي ماتت يعني وما خدتوش ولما ماتت سابته هو و...
اللي هي هي اللي هي زوجة والدك اه مم.
لما ماتت آه، سابت الزوج وستة وست أبناء أربع ذكور وبنتين مم.
بعد كده هوت والدي ات- اتجوز والدتي وبرضه ما كانش لسه الميراث اتاخد مم.
أه ولما مات ساب والدتي واحنا والستة الباقيين مم.
فاحنا كده هل احنا انتوا لينا- انتوا حضرتك قد ايه انتم نعم انت حضرتك قد ايه انتم انتوا عددكم قد ايه احنا كده دلوقتي ثمانية و- ووالدتي أربع ذكور وأربع إناث اربع ذكور غير الاربعه التانيين لا هما العدد يعني انتوا كله- بنتين يعني والدك خلف من والدتك بنتين اه تمام
أصبح العدد كله الأبناء أربع ذكور وأربع إناث و... والأم.
وزوجه وزوجه اه حاضر حضرتك عايزه تعرفي التركه تقسم ازاي اه طيب حضرتك بالنسبه لتركه آه، زوجة والدك عليها رحمه الله آه، والد حضرتك بياخد ربع التركه بتاعتها تمام اه وثلاث ارباع التركه بيقسم على اولادها اللي هم الاربع ذكور والبنتين بياخدوا ثلاث ارباع التركه للذكر ضعف الانثى الولد ياخد سهمين والبنت تاخد سهم واضح
أيوة حضرتك بعد كده تركه والدك اللي هو سابها بما فيها الربع اللي ورثه من زوجته معايا حضرتك أيوة بتقسم على الورثه بتوعه كلهم والدتك بتاخد التمن الاول الطمن من الربع بتاعه من الربع بتاعه من التركه الخاصه بيه اه مش والدك سايب مال غير المال اللي ورثه عن زوجته لا هو ده بس المال اللي ورثه عن زوجته مفيش غيره اه يبقى والدتك هتاخد التمن في الربع اللي والدك سابه وبقيت الربع بعد ما نستخرج منه التمن بتاع الحاجة هيقسم على الأربع ذكور والأربع إناث لكل ذكر سهمان وللبنت سهم واحد طب شكرا يا شيخ ما شاء الله يحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور ايمن الله يحفظك
أه بقول لحضرتك انا كان عندي سؤال بس آه، بخصوص والدي أه اتفضل.
يعني هو والدي بقاله بقاله اكتر من خمس سنين في مشاكل ما بيننا وما بينه مم.
وحصل مشاكل و- ورحنا صالحناه و- وراضيناه وبرضه بيرجع تاني يقول لك انا مش راضي عنكم وانا مش عايزكم وانا مش مم.
قابلكم هو لا يعني بيصرف علينا وخاله مسؤوليته خالص منا فانا عايزه اعرف ايه الحل حضرتك يعني حضرتك اللي اتكلمت قبل كده وبتقول ان كان هو اللي مربي ولادك لا والله انا اول مره اتكلم حضرتك طيب أنا لا, هو...
طيب لا معلش كان في مشكله مشابهه حاضر حاضر انا انا بنته يعني مش مم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله طيب بالنسبة للأخت المنتقبة فزوج أختها زوج أختها أجنبي عنها وحرمته عليها حرمة على التأقيت يعني هو محرم عليها على التأقيت زي أي راجل تاني آه، ما تعرفوش وما يقرب لهاش وما فيش صلة بينه كله محرم عليها على التأقيت فزوج أختها ومتجوز أختها لكن أجنبي عنها لا يجوز إن هو يشوف وجهها إن كانت منتقبة لا يجوز إن يخلو به لا يجوز إن هو يدخل عليها كما يدخل أخوها مثلا فهو أجنبي عنها لا يجوز أن تكشف وجهها أمامه ولا يجوز أن يختلي بها ولا يجوز أن تتبسط معه في المعاملة والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا يحذرنا من الأقارب يحذرنا من زوج الأخت من مرات الأخ من الكلام ده كله لأن بيتيسر ما لا يتيسر لغيره يتيسر له أنه يدخل البيت من غير ما يلفت الأنظار ولذا يقول صلى الله عليه وسلم الحمو الموت حمو شقيق الزوج شقيقة الزوجة إلى آخره الخلطة الزائدة التي تحدث تؤدي إلى مآس لا تحمد عقباها فينبغي إن شاء الله للأخت الكريمة إن هي ما يعني تكشفش وجهها أمام زوج أختها فهو أجنبي عنها ولا تتبسط معه في المعاملة فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم من العروق والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة للأخت الكريمة السائلة اللي اتصلت الآن اللي بتقول إن والدها منذ خمس سنين وفي مشاكل وبيروحوا يصلحوه ويرجع يغضب مرة أخرى ويرجعوا تاني يصلحوه برضه يرجع مرة أخرى فرب العزة سبحانه بينا يعني حق الوالدين وقرنه بعبادته سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فرب العزة سبحانه أمر بالإحسان إلى الوالدين بعد أن أمر بإفراده بالعبودية ونهى عن الشرك به بل ويبين رب العزة سبحانه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما يبقى عفوا اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، فضيلة الشيخ لو سمحت أنا عندي سؤال
اتفضلي
آه، آه، جوزي اتحلف عليا بالطلاق مم.
ك- طلق آه، خمس مرات قال لي عليكم السلام قال لي آه، انت طالق انت طالق انت طالق كنا مختلفين على حاجة قال لي عليا الطلاق ما عملتها عليا الطلاق ما عملتها عليا الطلاق ما عملتها حضرتك ثانية واحدة بس حضرتك قال لك انت طالق طالق في مجلس واحد ولا في عدة مجالس لا في مجلس واحد مم.
ورجع قال لي ايه تحرمي عليا زي ام اختي تحرمي عليا زي ام اختي مم. مم.
ماشي مم.
والمهم آه، آه، جيت بقى ايه آه، قال لي آه، حصل جماع يعني مم.
بعديها على طول مم. طيب حضرتك يعني مش تعرفي الأول الحكم إيه؟
اه معلش انا والله والله ما كنت اعرف يا عم الشيخ يعني أنا بسأل حضرتك حضرتك في طلاق قبل كده؟
لا هو في طلاق وقع قبل كده وقع في يعني طلاق قد إيه قبل كده؟
قال لي مثلا على حاجه ما تعملهاش وانا نسيت والله وعملت وعملتها
أنت عارفة حضرتك إن الزوج له طلقتين اتنين بس اه ما انا و- عارفه ويمكن وتالت عشان طلقة أنا- ما أنا بقول لحضرتك تالت طلقة بيفرغ بين الزوجين طيب هي الطلقه وقعت أنا بقول لك معلش حضرتك بالنسبة لدي زوجك اللي يسأل لأن هو لا اللي انا طلق عرفت ان هو قلت له كان قصدك ايه قال لي ما ما كانش قصدي حاجه ما فيش كانش ما- قصدي معلش طلاق ولا حاجة، معلش بس أنا ما, كنت ما عايزة ينفعش أثبت ما لك- ينفعش حضرتك تقول له قصدك ايه يعني لما يقول لك انت طالق ما فيش حاجه اسمها قصدك ايه ومش قصدك ايه آه.
كلمه انت طالق دي ملهاش معنى تاني وما فيش فيها قصد اه معايا حضرتك ما يعني فيش هي فيها وقعت ما فيش شك فيها انها وقعت يعني كده وقعت ما انا بقول لحضرتك دي ما فيش شك لو انها عملها وقعت او ما عملهاش وقعت انما حضرتك كلمه تحرمي عليا ديت فيها 13 مذهب لاهل العلم في اللي قال تبقى طالق مره واللي قال ثلاثه واللي قال اثنين فحضرتك تروحي لجنه الفتوى مع زوجك هو اللي هيسال هناك وهم اللي هي- هيسالوه انا سالت شيخ كده قال لي اخرجي كفاره حضرتك يا حاجة ما ينفعش انت تسألي في الطلاق اه الوحيد اللي يسأل في الطلاق الزوج مش الزوجة اه م- معلش الشيخ اللي أفتى لحضرتك ده مخطئ ما آه.
ينفعش يفتي الزوجة الزوجة م- لا تسأل في طلاق ولا تاخد فتوى في طلاق دي أغضية مش فتوى اه فالزوج إن شاء الله هو اللي حضرتك يروح لجنة الفتوى بالقاهرة آه.
ويسأل عن ذلك وحضرتك الله يكرمك إلى أن يحدث ذلك اجتنبي نهائيا تلك حدود الله احنا خرجنا كفاره النهارده وال- والكفاره ما- و- وبعدين يعني هي وقعت كده الطلاق يا حاج حضرتك أنا قلت لك في كفارة أنا بقول لحضرتك لفظة أنت طالق الطلاق بيقع اه فحضرتك روحوا لجنة الفتوى شوفوا دي تالت طلقة ولا حكمها ايه لان لا لو تالت الثاني دي الثانيه يا حاجة هم اللي يفتوكي مش حضرتك هم اللي يفتوكي يشوفوا دي التالتة التانية هم زي ما يقولوا لك اعملي الفتوى ان شاء الله انما يجيش جنب حضرتك لحد ان شاء الله ما تسأله بالنسبة لتتمة السؤال السابق الأخت الكريمة اللي بتشكو من أبيها فالحقيقة آه، عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانحدرت الصخرة فأغلقت عليهم باب الغار الثلاثة قالوا لبعضهم يا هؤلاء إنه لا ينجيكم اليوم إلا الصدق الصدق هنا بمعنى الإخلاص الصدق مع الله عز وجل إخلاص العمل لله فانظروا إلى أرجى عمل عملتموه إلى أكثر عمل ترجون قبوله من الله سبحانه يبقى الذي سينجيهم من هذا الكرب هو الصدق الثلاثة أصابهم المطر آووا إلى الغار يحتموا به المطر لما نزل محى أثر الأقدام الصخرة لما انحدرت وأغلقت باب الغار لا يتصور إن في حد موجود في الغار فبالتالي لو حد بحث عنهم لن يصل إليهم أبدا الأمر الثاني الصخرة لما أغلقت باب الغار سدت منافذ الهواء هيموت اختناقا وإن لم يموت اختناقا سيموت من الجوع والعطش الاتصال إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أيمن الله يحفظك ازي حضرتك لو سمحت أنا كنت عندي سؤال بخصوص آه، مراتي إن هي كانت مشيت وكده ومش عايزة تعيش وأنا صبرت عليها أكتر من سنتين وكانت دايما وكنا دايما في مشاكل يعني وهي دلوقتي م- بعد ما مشيت طلبت الطلاق وراحت رفعت قواضي وكده و- وهي اللي عايزة تتطلق وأنا كنت كاتب قايمة وطالبة العفش كله يعني وعايزه تاخد المؤخر كامل وكده فايه حكم الدين في في كده يا شيخ هيمن؟
حضرتك ال- القاضي هو اللي هيحكم بينكما في هذه المسألة اه ال- الأمر معروض على القضاء ايوه القضاء هينظر حضرتك دلوقتي انت بتقول ان انت ما ظلمتهاش واحسنت اليه ايوه افرض هي اثبتت ان في ضرر وقع عليها ايوه يبقى في الحالات دي القضاء يحكم لها بحقها اه وافرض حضرتك ان انت حضرتك صادق وان انت لم تسيء اليها وهي اللي النفور منها والنشوز منها ايوه يبقى في الحالة ديت ال- القاضي هيضيع كثير من حقوقه اه فطالما الامر معروض على القضاء هو اللي يقضي فيه ان شاء الله ان شاء الله شكرا وندعي لها ربنا يهدينا واياها يا رب ويصلح اللهم بقيه آمين يا المسلمين شيخ هيمن.
ماشي يا أخي.
السلام عليكم الله يحفظك عليك صحة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم شيخ كيف حالك؟
عليكم صحة الله وبركاته معك ابو محمد من الامارات يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا
شيخ انا في عندي شيخ انا عندي مشكله آه كان عندي ابني هون وقلت له كان عم يتدرب على الليسن على شهاده السواقه قلت له إيه، اذا بتروح على الشهاده اذا بخليك تروح على, على تعمل فحص بتكون مطالق قلت له مره واحده هيك يعني سامع يا شيخ؟
أنت عايز بتقول ابنك كنت بتعلمه السواقة ايوه تمام قلت له قلت له انا قلت له إذا- يعني اذا اذا بخليك تروح على على التدريب على السواقه بتكون مطالق قلت له إيه؟
قلت له اذا بتكون قلت له بخليك تروح على على السواقه اذا بخليك تروح على الشهاده يعني طلع الشهاده مم.
سامعني؟
هيطلع الشهادة اللي هي الرخصة يعني ايوه قلت له اذا اذا بخليك تطلع الرخصه بتكون امك طالق أمك مره طالق واحده يعني طب أمه ذنبها إيه دلوقتي؟
انا انا طلعت معي يعني كنت زعلان منه وطلعت معي كلمه يعني.
طيب أنت حضرتك من الإمارات مش كده؟
اي نعم وأنت عندكم هناك بيفتى على مذهب الإمام مالك لا انا انا اصلا سوري يعني سوري وشافعي شافعي.
طيب انت حضرتك روح اي لجنة فتوى في الامارات وس- ايوه.
واسألهم في المسألة ان شاء الله يفتح حضرتك بإذن الله
يعني هنا ما بصير يعني لا ما انا بقول لحضرتك مسائل الطلاق ما بفتيش فيه دي اقضية روح لجنة الفتوى هناك في اي مكتب في الامارات وان شاء الله يفتح حضرتك هناك بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت لي سؤال عند حضرتك اتفضلي اتفضلي
أم، أنا زوجي إدى لبنتي شقة مم.
وأنا عندي بنتين مم.
وأنا عندي بنتين و... وعندي شقة تانية تمليك أنا قاعدة فيها مم.
فهل دلوقتي عشان ي... ي- يعني يرضي الاثنين يت- يكتب الشقه اللي انا فيها للبنت الت- اللي احنا قاعدين فيها للبنت الثانيه ولا ده حرام احنا ما نملكش غير الشقه دي خلاص يعني ولا حرام نسيبها للورث الشرعي مع حضرتك هو ادى الشقة للبنت الأولانية تتجوز فيها لا لا هي كانت متجوزه و... و- وبعت شقتها لظرف يعني مم.
واداها لها
يعني ده لا تسكن فيها ولا هبة لا اداها لها اداها لها هبه ما اداها لها تمليك ملكها لها باسمها طيب يعني حضرتك انتوا كل اللي عندكم شقتين وبنتين اه واحنا دلوقتي الشقه الثانيه دي احنا اللي عايشين فيها ما انا ما فوالدها أنا عايز جاي انا جاي لحضرتك انا اقصد دلوقتي كده يعني يعتبر ان انا كل التركة اللي موجودة عندي اتصرفت فيها في حياتي آه.
فبالتالي لو الانسان مات محدش من الورثة هيلاقي شيء ياخده ايوه مش كده ايوه طيب فحضرتك اذا كانت الشقه دي شقه اساسيه للبنت يعني متجوزها وقاعده فيها او آه.
مش هتتجوز من غيرها واخده آه.
بال حضرتك يبقى ده امر حاجات حاجة يعني حاجات اساسيه ضروريه بيجيبها لها انما اذا آه.
كان المقصد الاحتيال على شرع ربنا وان انا اطلع الورثه من غير اي مستحقات في التركه يبقى في الحاله دي اتأسم لا هو مش المقصد الاحتيال هو المقصد ما ان خلاص ما- الثانيه ما الثانيه أنا- ما عندهاش شقه يعني ما أنا- البنت الثانيه متجوزه بس قاعده في شقه ايجار جديد طب ما انا بقول لحضرتك اهو انما الاعمال بالنيات اه اذا كان المقصد هو طب انا كده ممكن أد... ممكن خليه يكتب لها آه، قيمه ثمن الشقه دي يعني او جزء من الشقه ليها
ما حضرتك انت كان بيعدل في العطيه بين ولاده ادى لدي شقه ولدي شقه خلاص ودي محتاجاها ودي محتاجاها مفيش مشكله انما مفيش المهم مشكلة.
ما يكونش بيهرب التركه عشان الورثه آه.
ما يلاقوش حاجه المهم النيه ايوه نعم والاحتياج محتاجه للمال عنده مال بس ولاده محتاجينه وبيسع... والبنت ما تقدرش تتجوز من غير شقه مثلا وجوزها ما عندوش شقه ايوه يبقى في الحاله دي دي ضروره مفيش فيها تهريب لاحكام التركه او كده ما... السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيك وبركاته يا دكتور ايمن يا اهلا وسهلا آه، يا دكتور والله حكم لو واحد غسل ملابس لو ايه و- ودخل عليها بعض الطيور هل يجوز الصلاة فيها؟
ملابس ايه حضرتك ملا- غسل ملابس
غسل- ودخل عليها بعض الطيور وهي وهي منشورة اه هل يجوز الصلاة فيها؟
اه زق زق الطيور يا اخي الكريم طاهر ما هوش نجس
يعني يجوز اما هو الغالب اللي هو العصافير والحمام وان كان فراخ على السطوح وحاجات زي كده اه ما يعني حكم حكم لو واحد شايل ميدالية مكتوب عليها الله أكبر محمد صلى الله عليه وسلم حكم ل- لو شاف ايه لو شايل ميدالية مكتوب عليها لا الله أكبر ومحمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام هل يجوز؟
يجوز يعني والله هي ال ال يعني لفظ الجلاله واسم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل عشان الانسان يت- يتزين به في ميداليه او يحطه على حائط او ما شابه ذلك فالاولى ننزه لفظ الجلاله عن ذلك يعني آه، شكرا يا دكتور أيمن ربنا السلام يرفع عليكم.
قدرك ويحفظك عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بالله عليك ليه عندك سؤالين ممكن؟
اتفضل يا أخي من غير ما تحلف اتفضل
آه دلوقتي في واحدة رضعت واحدة وقالت إنها رضعتها مرتين مم.
ثم بعدين قالت إنها رضعتها ثلاث مرات ثم بعدين قالت رضعتها أربع مرات ثم مم.
بعدين قالت أنا ما رضعتهاش وقلت له مصحف ونحلف على إن أنا ما رضعتهاش مم.
بعد كده رجعت في كلامها قالت أنا رضعتها مرتين بس وهي عايزة تزوج الواحدة دي لابنها مم.
وابوها دلوقتي محتار في الحكم الشرعي وابوها دلوقتي عايز يزوجها نفس الشاب على العلم ان الفتاه كارهه الزي- الزيجه ديت وقالت له انا مش عايزاه مم.
بس ابوها برضه ما سمعش الكلام قال لها انا اديت كلمه ومش هرجع فيها مم.
ودلوقتي هل لو انا هل لو انا رحت اتقدمت لها هيكون عليا ايه؟
طيب بالله انت عليك يا شيخ انا عايزك توجه الاجابه لوالدها هو قاعد لا لا يا أخي الحبيب الله يكرمك بعد إذنك احنا احنا مش أداة نوجه بأيدي الناس انت معايا حضرتك احنا يا اخي الحبيب بنتحدث نبين حكم الشرع وفق لما يتراءى لنا مش باهوائنا بالعلم اللي ربنا حبانا بيه عندنا علم نقول ما عندناش علم نقول لا نعلم انما انت حضرتك مش بتسال سؤال توجهه لواحد وتسالني عشان ابقى زي المدفع متوجه لواحد تاني لا ابدا مش ده المقصد لا نهائي.
والله انا مش قصدي يا أخي بس حضرتك إيش عرفك قلت وقاعد أصلاً؟
بيسمع.
بس انا بقول لحضرتك مش عرفك ان الاجابه هتيجي في صالحك يعني ليه قلت انا عايز بتقول حكم الشرع مش اكتر بس يعني يبقى, ربنا يبقى يعلم.
اذا اذا ما فيش داعي لكلمه ايه عايزك توجه الكلام لوالدي معايا حضرتك دي ملهاش محل في الموضوع خالص طيب في... حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
آه، آه، يا شيخي انا متجوز وعندي آه، اولاد مم.
وساكن بمنزل آه، والدي عنده منزل دورين طابقين مم.
انا ساكن بمنزل لحالي تحت ووالدي فوق وانا وضعي اقل من المتوسط يعني وضعي المادي مم.
وعلي ديون هل تجوز زكاة المال التي تخرجها والدي لي وطبعا منفصل عنه باكل وبشرب ما يعني ما بتقول حضرتك ه- هل يجوز ايه؟
زكاة المال اللي بيخرجها هو من محله مم.
بصير يعطيني من زكاة المال اللي بيطالعه هو ولا لا انا منفصل عنه بالمنزل مم.
يعني مصروفي كله انا منفصل عنه مم.
بيجوز ش- شيء يطلع لي من الزكاه انا ولا لا وعلي ديون انا مم.
دين وانا بشتغل عنده بالمحل نفسه هو عنده محل وبشتغل بس براتب معين يعني حضرتك بس دقيقه واحده لان برضو النقطه المهمه حضرتك عليك ديون تمام علي دين إيه انا طيب حاضر علي دين ويا شيخي نعم علي دين انا وبراتبي انا بالمحل تبعه بشتغل بس براتب معين مم.
مقدار معين بيعطيني اياه وانا ساكن المنزل له بدون ما ادفع له ايجار طبعا للمنزل اللي ساكن فيه حضرتك بتدفع هو ايجار ساكن بالمنزل بتدفع عنده ايجار بدون لوالدك إيجار.
وليك اخوه تانيين ولا مفيش؟
لي اخ اخ واخت إيه، والدك بينفق عليهم؟
ايه طبعا ايه يعني ما عنده اتجو- بالبيت ما اتجوزش لسه لا لسه ما اتجوز لا طيب حاضر الف شكر لك شكر لله حاضر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور عين الله يحفظك منور قناة مساء من الرحمة ربنا يحفظك ويعزك يا رب لو سمحت انا عندي سؤال اتفضلي انا عندي ولدين وبنت مم.
وكل ما انوي ان انا يعني اعمل لهم عقيقة اعمل حتة الجمعية لما البنت تتعب مم.
لما يحصل الظروف اللي انا اصرف الجمعية دي ما اعملش بقى العقيقة مم.
وهما بيقولوا لي لازم تعمل العقيقة لعيالك طب يعني هعمل ازاي؟
مم.
فما فيش فلوس فايدة من الاب بتاع جوزي مم.
يعني كده يبقى عليا وزر لا ان شاء الله ما عليكيش وزر ولادك دول كبار يا حاجه مش كده؟
ايوه وفي واحد عنده 12 سنة وواحد خمسة والتانية عندها سبع شهور
طيب هو حضرتك بالنسبه ل 16 سنه ده ميعاد العقيقه فات خلاص 12 12 سنه اه امم والثانيه عنده خمس والثالثه سبع شهور سبع شهور العقيقة حضرتك م- سنة ما هياش واجبة وطالما حضرتك ما فيش عندك فائض من المال تعملي بها عقيقة لا يكلف آه.
الله نفسا إلا وسعها ما هياش واجبة فاحنا بتقولي لازم العقيقة يعني عشان خاطر العيال انت حضرتك دلوقتي بتستفتيني ولا بتستفتيهم هم لا بفتيك انت حضرتك طيب انا ما قلتلكيش لازم هم اللي قالوا لك لازم دول انا ماليش دعوه بكلامهم العقيقه سنه مش واجبه حضرتك ماشي يا دكتور ايوه لا يك... ربنا يبارك لك فيهم ويحفظهم لك ربنا يحفظهم ماشي يا دكتور دكتور. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لي السؤال بتاع ال- آه، الأخ الكريم اللي بيسأل دلوقتي اللي بيتكلم عن مسألة الرضاعة إن في امرأة أرضعت بنت طب عفوا اتصال وإن شاء الله نجاوب بعد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم طب هجاوب ازاي انا كده السلام عليكم ايوه السلام عليكم ال- الاتصال فيه شيء تقريبا طيب اجاوب السؤال ده بس لاهميته ال- الأخ الكريم اللي بيسأل إن في امرأة أرضعت بنت آه، قالت مرة آه، رضعتها مرتين ومرة قالت ثلاثة وجت مرة قالت ده أنا رضعتها أربع مرات ومرة قالت ما رضعتهاش وتقسم على المصحف بذلك وعايز اتجوز البنت ديت لابنها ووالد البنت بيقول انا خلاص اديت كلمة والبنت مش عايزة الاخ اللي بيسأل آه، عايز يتقدم لهذه البنت يخطبها فاحنا عندنا دلوقتي عدة مواضيع آه، متعلقة بهذه المسألة المسألة الأولى اللي هي المرأة التي قالت أرضعت كذا مرة قالت ومرة قالت لم ترضع إلى آخره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن الحارث لما جاءت أمة سوداء وقالت قد أرضعتك والتي تزوجت أمة سوداء يعني عبدا مملوكا ولذا البخاري يخرج هذا الحديث في عدة مواضع منها كتاب الشهادات باب شهادة الإماء والعبيد ثم يخرجه في موضوع آخر يقول باب شهادة المرأة المرأة الواحدة ثم في موضع ثالث يقول باب إذا قال قوم قد علمنا وآخر قال آخرون ما علمنا الشاهد هنا أن المرأة كانت امرأة واحدة أما سوداء وقالت لعقبة ابن الحارث قد أرضعتك والتي تزوجت فقال والله ما علمت أنك أرضعتني الشاهد في ختام الحديث قال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل فها هنا هذه المرأة لم- طالما أنها زعمت الرضاع إيه، مرة واثنين وثلاثة واربعة مع اختلاف في هذه الأمور فإن شاء الله نحن نتقي الشبهات وخاصة إن ما أدين لله به وهو قول جماهير الفقهاء إن التحريم يكون برضعة واحدة خلافا للأحناف الذين قالوا بثلاث رضعات وللشافعي علي علمائنا جميعا رحمة الله والذي كان يحرم بخمس رضعات ومن ثم فطالما ان المسألة هكذا فنحتاط لديننا نحتاط لديننا وعندنا القاعدة ليضرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة والتي بنى عليها الإمام مالك قاعدة سد الذرائع التي توسع فيها في مذهبه والعلماء استنبطوا ذلك من العديد من النصوص منها لما رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أبي أن يقتل آه، عفوا عبد الله بن أبي بن سلول رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله وكان رأس النفاق رغم وقوعه في عرض أمنا عائشة ورغم ما حدث منه مرارا وتكرارا يقول صلى الله عليه وسلم لا يقولون محمدا يقتل أصحابه الكلمة لم تصل إن محمد صلى الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل منافقا وإنما يقتل من يدخل في الإسلام وربما أدى ذلك إلى تنفير الناس عن الإسلام في حديث عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي اللي هو الرجل اللي كان رأس الخوارج الفرقة التي ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله يا محمد واعدل فهذه قسمة لم يبتغى بها وجه الله وانظر إلى سوء أدبه وإلى غلظته وإلى سوء خلقه وقلة أدبه وهو ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا يقول يا محمد ورب العزة سبحانه يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ورغم ذلك ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا فسوء أدب وسوء خلق ويقول للنبي اتق الله واعدل رمى النبي بالظلم وبأنه لم يعدل وجوز عليه الجور والخطأ عن عمد واتهمه في نيته وقال هذه قسمة لم يبتغى بها وجه الله يبقى يشكك في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ولذا لا نعجب حينما نجد من أصول الخوارج أنهم يطعنون في السنة وأنهم لا يقيمون لها وزنا لأنهم لا يثبتون العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يبلغ عن المولى سبحانه من القرآن لكن السنة في ذاتها لا يثبتون للنبي عصمة بشأنها ولذا لا يقيمون وزنا له ويضربون بها عرض الحائط والعياذ بالله الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عمر بن الخطاب ثم خالد بن الوليد ليضرب عنقه ويستأذن النبي في ذلك قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه سدا للذريعة يبقى درء المفسدة نقدمه على جلب المنفعة إن قتلنا رجلا كهذا لكن هيتولد مفاسد إن الكلام لن ينقل مضبوطا وإنما سيحرف وحينما يصل إلى أقاصي جزيرة العرب الكلمة هتكون من يدخل في الإسلام يقتل فينفر ذلك الناس عن الإسلام الرجل الذي بال في المسجد لا تزرموه لا تؤذوه باحتباس البول فيه يبقى قليل البول النجاسة يزال بقليل الماء وتركه النبي صلى الله عليه وسلم درءا للمفسدة النصوص كثيرة تدل على سد الذرائع تدل على أن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة يبقى طالما ارتبنا في هذه المسألة نحتاط في مثل هذه الأحوال يبقى بالنسبة لهذه المرأة لا تتزوج ابن المرأة التي زعمت أنها أرضعتها تكون صادقة كاذبة تحمل وزر نفسها لكن طالما وصل الكلام إلينا وجب علينا أن نحتاط لأعراضنا ولديننا الأمر الثاني أن والدها بيقول أنا أعطيت كلمة هذه الكلمة لغو من القول يضرب بها عرض الحائط ولا يعول عليها فها الأب لا يجوز له مطلقا أن يزوج ابنته من غير إرادتها والمرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجها أبوها رغما عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته أو كما قال عفوا اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام وبركاته يا دكتور
اتفضل يا أخي الكريم في سؤال حضرتك إن شاء الله تعالى آه، مقيم مثلا في الم- في المنوفية معايا حضرتك مع حضرتك أي
و- وأخويا مثلا مقيم في السويس مم.
فباجي مع في اتوبيس النقل العام اديله شنطه او اديله كرتونه لل- للسائق يوصلها ليه آه، السويس وبياخد آه، بديله 10 جنيه يعني ك ك يعني ك م- ك- ك- يعني مساعده لتوصيل الحاجه دي لحد السويس مم.
معايا حضرتك مع حضرتك
وباجي آه، طبعا الاتوبيس ده نقل نقل عام يعني فطبعا الح- السواق ما بياخدش الحاجه دي في المحطه بننتظره خارج الطريق بعد ما يخرج من المحطه لان ال- مفتش المحطه لو شافه بياخد على الكرتونه دي اجره نعم هل كده يعني فيها اسم ولا انا واقع في اسم ولا ب- بتبقى ضروره يعني ان انا ابعت معاك كرتون عشان المسافه وكده حضرتك لو فدي ضرورة فيها اسم ما انا ولا جاي لحضرتك حضرتك الضروره مدفوعه ان شاء الله مفيش فيها مشكله حضرتك روح المحطه واقطع التذكره اللي كرتونه تمام وابعتها مع الراجل السواق برضه وعايز ترضيه ارضيه بس حضرتك تقطع تذكره انت معايا حضرتك نعم نعم يعني حضرتك دلوقتي الراجل بس مشغل السواق ما بيرضاش ياخدها في المحطه عشان ما ي... عشان هو ياخد ال 10 جنيه له يا سيدي ما انت اديله واخد بالها واقطع التذكره اقطع التذكره بتاعه الاتوبيس نعم لان الراجل ده دلوقتي راجل خائن للامانه اه مشغل الاتوبيس العام لصالح نفسه نعم نعم وده ما ينفعش صح نعم نعم وده ما نعم.
ينفعش جزاك الله خير.
انت ارفع الاسم عن نفسك انك ماشي.
تج- ت- التذكره تدفع ثمنها واحتسب عند الله ماشي يا حبيب قلبي ماشي ماشي ربنا يرفع قدرك يا رب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعلي- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم ربنا يرفع قدرك خير.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
شيخنا الكريم ليها عدة أسئلة ولها سؤال متعلق بالحالة اللي هي الآن وهي حالة الرضاعة ماذا إذا لو كان الرجل متزوجا من امرأة ولم ينجب منها ثم حلفت أمه أنها أرضعت حماته اللي هي أم زوجته يعني مم.
وجميع خالاتها فهل يفرق بينهما أم لا يفرق وأمه حلفت على ذلك وهي تتحمل المسؤولية في آه، أمام الله عند ذلك امه يعني.
حلفت انها ارضعت حماته نعم حماته وارضعت مين تاني آه، جميع اخوات حماته اللي هي يعتبر خل خل آه، يعني يع- يعتبر ان هو متجوز بنت اخته من الرضاعه كده نعم نعم وهم مم.
بقى لهم 15 سنه على هذا ما خلاص وامه ما حلفت الا وامه ما حلفت الا الان يعني امه كانت تعرف الحكم ولا ما تعرفوش كانت لا هي تقول انها لا تعرف هي امي لكن انا ما أنا- يعني ما أنا بقول أعرف لحضرتك.
أنها لا تكذب.
ما انا بقول يا اخي الحبيب النهارده ان كان الامر ان هي جهل بالحكم الشرعي وعرفته الان يبقى اقيمت علينا الحجه انما ان كانت امراه عندها شنآن او بغض او تريد التفريق انت معايا حضرتك يرفع نعم. الامر للجنه الفتح لكن ان كانت صادقه فيما تقول وتجهل الحكم الشرعي وعرفته يبقى يفرق على الفور والله سبحانه اعلى واعلم طيب جزاكم الله خير يا شيخنا ربنا يرفع قدر لأن هي لما أرضعت حماتك حماتك بقت بنتها من الرضاع وبقت أختك من الرضاع معايا حضرتك؟
طيب يا يا شيخ في شبهه هنا هي ال- الحاله ليست لي ليست انا هو اخي المتزوج لكن مش هو مشكلة.
يعتقد ان ام نعم يا شيخنا الكريم انا مش مشكله حضرتك او انا او انت انا بتكلم كأش يعني ك- كحاجه نظريه يعني الانسان نعم هو يع- نعم حضرتك ل- لو فرضنا ان ان انت الم- السائل عن المساله عشان للتيسير يعني نعم.
ووالدتك نعم.
ارضعت حماتك حضرتك بقت حماتك بالنسبه لك اختك من الرضاع مش كده نعم.
و- وزوجتك زوجتك اصبحت بنت اختك من الرضاع نعم معايا حضرتك نعم نعم يبقى انا يعني- متجوز بنت اختي من الرضاع كده نعم هو في هذه الحالة هو هو لا يصدق أمه لأنه لم ينجب هو يعتقد أن أمه تذرعت بهذا ال- اليمين حتى تفرق بينه وبين زوجته لتمكن من الزواج والإنجاب والله يا حضرتك بقى يبقى تعرض المسألة على لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الأم تذهب والأخ يذهب ويكون هناك و... وعند الله تجتمع الخصوم يعني ما أقدرش أقول أكتر من كده تبقى أقضية وتقضي فيها لجنة الفتوى إن شاء الله وجزاك الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، يا شيخ آه، ابني متوفي عمره 16 سنة متوفي من 13
مم.
وأنا أريد أن أحج عليه بعدما حجيت مم.
وهو كان لا يصلي هل أقدر أن هل أحج عليه أم لا وأبو زوجي توفي من 30 سنة وهو لا يصلي تارك الصلاة ك- كذلك وزوجي يريد أن يحج عليه هل يصح الحج عليه أم لا زوجك حضرتك آه، عايش أيوة
زوج حضرتك ما بيصليش مش كده لا زوجي يصلي ويريد أن يحج عن أبيه الذي لا يصلي وتوفي منذ 30 سنة اه اه وهو حاج كمان نعم وزوج ال- آه، حج حجة الإسلام حج حج حج آه، الفرض مم.
يريد ان يحج عن ابيه وهو كان تارك صلاه ابيه حضرتك- هل يجوز ان يحج عليه ام لا؟
احنا عندنا الخلاف معلوم بين اهل العلم تارك الصلاة كافر كفر مخرج من الملة ولا كفر دون كفر فحضرتك اللي قال بأنه كافر مخرج من الملة لم يجز الحج عنه نهائيا واللي قال إن هو فاسق وليس بكافر فيجوز الحج عنه هي مسألة تارك الصلاة من أخطر المسائل اللي ممكن الإنسان يقع فيها تارك الصلاة ما بين الكفر والفسق العلماء إما تكفروا إما تفسقوا والعياذ بالله فأعجب من رجل يرضى لنفسه أن يكون بين الكفر والفسق والعياذ بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دلوقتي حضرتك انا ح- حلفت حلفان ان انا مش شغال وانا كنت متضايق يعني انا ما بحلفش خالص أهم حاجة ما يكونش بالطلاق بس لا حلفان بالله يعني مم.
حلفت قلت والله ما انا مش شغال مم.
آه، آه، يعني مش شغال عشان في مشكله يعني وكده يعني ما الناس آه، صاحب الشغل صاحب الشغل كلمني قال لي معلش ومش عارف ايه وقال لي اشتغل يعني مم.
بس مم.
انا حلفت وانا متضايق يعني وكنت م- زعلان يعني لان كان في ما أنا بقول لحضرتك حلفت بالله تكفر عن يمينك إما عندك قدرة تطعم عشر مساكين ولا ما عندكش شيء عندك ولا ما عندكش شيء عندي عندي ان شاء الله يبقى تطعم عشر مساكين إن شاء الله إن شاء- عندي ان شاء الله عندي.
ربنا يزيدك من فضله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل على حاجة اتفضل آه، آه، بنت خالي توفت وهي كانت بتدرس في الجامعة بس بتدرس يعني وهي في البيت وما كانتش بتروح الجامعة خالص مم.
وفي عليها مصاريف يعني هي كانت آه، بتدرس انتساب فإحنا ندفع لها المصاريف ديت ولا لأ؟
المصاريف حضرتك آه، كانت آه، بتدفع سنويا ولا أقساط ولا بتدفع ازاي؟
هي انتساب تقريبا بت- يعني بتدفع كل سنة وفي عليها فلوس بقى متجمعة من السنين اللي فاتت مم.
وهي يعني- ما كانتش بتروح الجامعة هي كانت تقريبا بس بتروح الامتحانات وحتى في سنين ما راحتش فيها الامتحانات مم. هما الجامعة العرف فيها إن اللي بيدخل الامتحان لازم يد... بيحجبوا النتيجة لحد ما يدفع اه مم.
فما ندفع لها يعني نسأل والله عنها.
والله ندفع لها ندفع لها إن شاء الله بإذن الله اه عشان إن الذمة تبرأ ولو إن اللي بيدفع هو وليها مش هي اللي تدفع
إيه ما ما والدها والدها اللي يدفع اه اللي هو خال حضرتك اه لأن هو الملزوم بنفقتها هي مش ملزمة بنفقة نفسها ملهاش شغل ده طالبة اه فالمصاريف دي في ذمته هو مش في ذمتها هي طب آه، عايزه اسال حضرتك سؤال تاني ربنا يرحمها رحمة واسعة موت يا رب، المسلمين يا رب اللهم امين بعد اذن حضرتك آه، انا والدتي لما يعني اخوها توفى خالي توفى آه، هي صوتت بس ما- يعني ما قدرتش خالص ان هي تتملك اعصابها مم.
فيعني عليها كفاره او حاجه ولا يعني هي من غير ما تقصد خالص والله هي تتوب تتوب إلى الله عز وجل اثنتان في الناس هما بهم كفر النياحة على الميت والطعن في الأنساب هذا من بقايا الجاهلية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فتتوب إلى الله وتستغفر المولى سبحانه وتصبر إن شاء الله عند الجزع ولا تجزع وليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود أو كما قال صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، الشيخ أيمن الله يخليك أمي وأبويا متوفيين فأنا دلوقتي هنا مقيمة في السعودية وعايزة أعمل لهم عمرة ينفع إن شاء الله يا حاجة ربنا يرحمهم رحمة واسعة ويجازيك كل خير يا رب طب معلش يا دكتور في كمان سؤال أبويا ما كانش بيصلي غير لما كنا نلح عليه وكده فهو كان طيب وحافظ قرآن مم.
بس مش عارفة كان إيه اللي منعه عن الصلاة آه، يعني أقدر أعمل له إيه يا حاجة كان تارك الصلاة على طول ولا كان بيسيبه يصلي لا كان بيصلي شوية لما نلح عليه ويرجع تاني معرفش إيه اللي كان بيكسر يعني هو كان راجل كبير في السن مم. إنما طول حياته في شبابه برضه الصلاة متهاون فيه لا كان بيصلي وحافظ الركعة الشرعية وكان يعني وحافظ اللي هو القسم وكده يعني كان متجه كده بس هو قال لي عبادته لما كبر بس في السن يعني الكلام ده ما حصلش غير لما بقى كبير في السن يعني لما كبر كان عنده 77 سنة ربنا يتجاوز عنا وعنا يا رب طب اعملي اعملي عمرة عندها وعمرة عندها مش عمرة واحدة يا حاجة عمرتين كل عمرة لوحدها
طب سؤال كمان معلش مم.
يا شيخ ايمن مم.
الله يخليك دلوقتي في واحده هنا بتدينا درس في الجوامع فامبارح بتقول لي آه، ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان آه، يرقص مع الحريم مع حريمه يعني زوجاته فلما آه، جادلتها وقلت لها لا ده كان بيقف بيقف ازاي يا حاجة نعم بتقول بيقف مع ايه
نعم بتقول بيقف مع نساء غير زوجاته لا مع زوجاته كان بيقف معاهم ازاي يعني يعني رقص وكده كان بيدع- يدعبهم قلت لها اه كان يدعبهم انما رقص لا فراحت سالت شيخ تاني بالتليفون قال لها لا ده هي كان في آه، فرح يعني عرس فالسيدة عائشة أكمنها كانت قصيرة فوقفت على يعني هي حطت راسها على كتفه عشان تتفرج هل ده صحيح؟
والله يا حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ما يستحق منا الكلام ده والله صلى الله عليه وسلم والله العظيم الواحد بيشوف حاجات هنا والله يا شيخ أيمن والله العظيم ادعينا ان ربنا يثبتنا على اللهم الايمان آمين يا رب.
ويمتنا على الايمان يا رب ال- والله ال- يعزكم والله ينصركم ان شاء الله ان شاء اللهم الله آمين يا ربنا رب.
ينصركم وسلام للشيخ محمد الله ربنا يرضى عليك يسلمك يا حاجة الله يحفظك يا حاجة جزاكم وسلام الله خير لكل القائمين على الق- على وان شاء الله الاسلام موجود وان شاء الله باقي باقي باقي باذن الله اللهم امين جزاكم الله خيرا يا حاج جزاكم الله خير طبعا التحريف هنا واضح جدا في النقل في هذه المسألة هنرجع لها بعد السؤال ده إن شاء الله أرجو يبقى فيه فرصة بس نجيب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور ايمن الله يحفظك.
بعد اذنك كم سؤال بس كده اتفضل اول سؤال حضرتك بالنسبه اثناء خطبه الجمعه لو واحد القى السلام او واحد عطس هل الواحد يشمته تاني حاجه في, في اخر خطبه لا حضرتك حضرتك اللي يسلم مالكش دعوة بيه خالص ما ردش السلام ولا ترد السلام ولا يدخل يمد ايده زي اللي داخلين انتخابات مجلس الشعب آه.
يسلم يمين وشمال وعلى الجامع كله الكلام ده ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو مس الحصى فقد لغى طب ماشي يعني المسجد كان من- لو قاعد مسك الحصى في ايده كده ماسك سبحه عمال يعمل بيها كده ما ينفعش اه مم.
طب تاني حاجه حضرتك آه، اثناء آه، خطبه الجمعه في الاخر عند تأم- دعاء الامام هل آه، نرفع الايدي عند التاميم الامر على الساعه لو رفع ايده ليس هناك باس اللي بيرفع صباعه كده اللي هو الامام وهو يدعو اللي بيرفع السبابه يشير به الامام وهو يدعو انما بالنسبه للماموم الامر واسع طب ماشي حضرتك بالنسبه لصلاه الجنازه هل مم.
هي تسليمه ولا تسليمتين اللي صلاه الجنازه الاختلاف في كل الصلوات مش في الجنازه بس اه واخد بال حضرتك آه.
في مذهب يرى ان التسليمه الاولى هي الواجبه والثانيه سنه مم.
معايا حضرتك وفي اللي بيقول لا التسليمتين كلاهما واجب آه، يعني جايز التسليمتين أصلاً.
ما انا بقول لحضرتك اه يعني في بعض ال- البلاد بيسلموا تسليمه واحده اه واخد بال حضرتك وبعض المذاهب بترى ذلك انما احنا عندنا ال- ال- السنه المستقره عندنا اللي هم التسليمتين فيجي واحد من الناس يقول لك اما انشر السنه هي الناس على بدع عشان تنشر السنه بينها فيثير هو بلبله بيقول عند فعلا الناس يا دكتور ان تسليمه واحده بس في صلاه الجنازه ال-
لا ما انا أنا بقول لحضرتك ال- ال- التسليمه الواحده مش في صلاه الجنازه بس في صلوات الاخرى ايضا واخد بال حضرتك وفي صلاه الجنازه في اللي قال تسليم وفي اللي قال تسليمتين طب اخر سؤال لحضرتك بعد اتفضل.
اذنك بالنسبه لل- للزوجه لما اقول لزوجتي ان فعلت كذا او رحت مثلا عند والدتك او كده تبقي طالق آه، حضرتك هو يعني طلاق بيعلق بيعلق كده على شرط ولسه طبعا ما عملتش الكلام اللي قال لها عليه مم.
فهل لو آه، يعني ممكن آه، ما انت تعملش عارف انت يعني؟
عارف حضرتك نعم لو كان الامر بيدي اه الزوج اللي يعمل كده كنت اعزره اه عارف اعزره يعني ايه اه يعني انزل به عقوبه آه، اما لأن- يعلق طلاق على شيء ايوه يا اخي الحبيب انت النهارده اصلاح النساء مش بعليا كذا تعملي كذا ده ضعف من راجل آه.
الراجل اللي ما يعرفش يمشي بيته بعقله وبكلمه منه ده راجل عاجز مم.
معايا حضرتك اه فما ده حيله العاجز بقى عليا كذا لا تعملي ما انت خارجه ما انت داخله ما انت انا رايحه ما عملت انت كذا جايه تبقي طالق مثلا لا لا وبعدين تتهديد للبيوت وتجديد لصفو البيوت وكل الكلمة ديت بتهون عن المرأة هتلاقي يقول لك طلقنا فكلمة شر والله لم تأتي بخير طب وحكمها يا دكتور بعد اذنك الأئمة الأربعة بيروا وقوع الطلاق المعلق إذا حدث الشرط المعلق عليه الطلاق ده مذهب الأئمة الأربعة لكن مدار الفتوى عندنا اه سواء في مصر أو في السعودية على النية بمذهب ابن تيمية فلذلك اللي بيسأل يا أخي الحبيب بقول له روح لجنة الفتوى اسأل هناك لأن ربما لو سألني أوقع الطلاق يبقى هو في حر شديد لكن بنقول روح لجنة الفتوى ليه في قانون مختار من المذاهب الفقهية وبيرى ولي الأمر أنه بيسر على الناس به فلا نفتات على ولي الأمر لأنه لم يأمر الناس بمعصية بل انتقى من مذهب فقهي معتبر فأراد التيسير على الناس وقوله مرجح عند الخلاف إن شاء الله جزاك الله خير الله يحفظك ربنا يحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور أيمن أنا بالن- بالنسبة للحواجب الكثيفة نعم آه، ما أنا مش عارفة إيه الحكم أنا الحمد لله بقالي من ساعة لما تزوجت وأنا ما بجيش جنبها خالص لما عرفت حكمها حتى جزاكم ما الله بفصلش ما خيرا بينهم.
جزاء ما تجيش جنبها نهائيا آه، ب- يعني زوجي بيقول لي لو آه، التنظيف أو إن أنت وتبكي على تخنها أنا بيقول لي حضرتك لو ما ما تبكي سنتيمتر فأنا مش ما- عارفة لا لا لا لا ما يتشالش منها الا اذا الحاجب طول ونزل على العين يؤذيه لا الحمد لله لا مش للدرجة دي ما انا بس بقول هي- لح... معلش معلش ما... اصل دي حاجه ما- دي مش في ايد الانسان ده ربنا اللي خالق سبحانه وتعالى صح.
فمعلش ان شاء الله زوجك الله يكرمه يعينك على طاعه الله وليس على معصيه الله لا هو الحمد لله يعني اه ب- ماشي يا دكتور انا كنت بس بستفسر يعني ما جيش جنبها نهائي نهائي النبي عليه الصلاه والسلام لعن المتنمصات اللهم النامصه والمتنمصه طب دكتور لو كنت بعملها قبل الزواج بجهل خلاص ربنا الجهل ال- الحمد لله من معتقد أهل السنة العذر بالجهل الإنسان اللي بيعمل حاجة هو جاهل للحكم بيرفع عنه الإثم إن شاء الله لأنه لم يتعمد معصية الله ومخالفة أمره سبحانه وتعالى الحمد لله ماشي.
س- بالنسبة للسؤال اللي كنا بنتحدث فيه عن الرضاعة قلنا ان المرأة اللي بتقول انها رضعت لا ما رضعتش وعايزة اتجوز ابنها للبنت اللي بتزعم انها رضعتها ما اراه لا سدا للذريعة بالنسبة للنقطة الثانية في هذا السؤال الأب عايز يجوز بنته رغما عن أنفه وهذا لا يجوز كنا نتحدث عن المرأة التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحقيقة والله أنا اسمها غاب عني يعني كنت أعرفها لكن اسمها غاب عني الآن يعني فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته فهي لا تريد هذا الزواج فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل نكاحها أبطل نكاحه يبقى النكاح هنا بيد من؟ النكاح بيد المرأة لكن هذه المرأة أقرت أباها على صنيعه وقالت أردت أن أعلم أن للنساء شيء عندنا حديث آخر حديث ابن عمر وهو نص في هذه المسألة حديث ابن عمر رضي الله عنهم ابن عمر رضي الله عنهما تزوج من بنت خاله قدامة بن مضعون وزوجها عمها له أبوها قتل في غزوة أحد وزوجها آه، عمها لابن خالها عبد, آه، عبد الله بن عمر بن الخطاب رجل قرشي شريف آه، ابن عمر بن الخطاب من السابقين للإسلام له ما له من الفضل ولكن أمها أرادت أن تزوجها من المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة ليس بقرشي ولكنه ثقفي من بني ثقيف من أشراف ثقيف وكان كثير المال فأرادت أمها أن تزوجها من المغيرة بن شعبة وأغراها بالمال وحطت البنت إلى هوى أمها وزوجها عمها عبد الله بن مضعون من ابن خالها عبد الله بن عمر بن الخطاب يبقى زوجها وانعقد العقد فاختلف فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمها عقد وكان زمان بقى لا في مأذون يجي ولا اكتب أسيمة ولا يمضي إنما زوجها وبحضرة الناس والشهود والعقد مستوفي لكن البنت لم تقر عمها على صنعه على الرغم من أنه وليها فلما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبطل نكاحها أبطل نكاح هذه ابنة قدامة بن مضعون من عبد الله بن عمر يقول فان يقول عبد الله بن عمر فانتزعت مني بعدما ملكتها يعني بعدما تزوجها بالعقد الشرعي وتزوجها المغيرة بن شعبة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا لم يقر ال- هذا النكاح على الرغم من أن وليها الذي زوجها وعمها بعد وفاة أبيها وكان وصيه وزوجها من كفء الله وعلى الرغم من ذلك رفضت هذه الج- ال- البنت واختارت المغيرة ابن شعبة تبعا لرغبة أمها يبقى الشاهد ها هنا إن الأب لا يملك أن يزوج ابنته رغما عنها لا يملك نهائيا لا يملك ذلك مطلقا بحال من الأحوال ولو أرادت البنت أن تفسخ النكاح لانعدام الرضا فلها ذلك ده أمر يقرها الشرع عليه يبقى لا يجوز نهائيا أن البنت تتزوج رغما عن أنفه هذا أمر لا يقول به أحد مطلقا يبقى الأب ما ينفعش يقول أنا اديت كلمة أنت اديت كلمة في بيعة أرض في بيعة عربية أنت حر في نفسك وفي مالك لكن في جواز بنتك ما فيش حاجة اسمها كلمة الكلمة الأولى والأخيرة لهذه البنت لأنها التي ستتزوج وهي التي تريد أن تعيش الأمر الثاني الأخ اللي بيقول عايز يتقدم لها في هذه الأثناء طبعا احنا عارفين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة المسلم على خطبة أخيه حتى يظهر أو يأذن أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا الأخ لا يجوز له أن يتقدم لخطبة هذه البنت حتى تنتهي هذه المشاكل بالكلية إنما أن يدخل دلوقتي ويعلق البنت وتبتدي البنت تاخد موقف هذا لا يجوز لا يجوز بحال من الأحوال لذا الأخ الكريم لما يقول لي وجه الكلمة لوالد ال- البنت لا أنا ما بوجهش الكلمة لحد أنا أقول ما أدين لله به اللي أدين لله به هو الذي أقوله وأجري على الله عز وجل وهذه الكلمة لأخي الحبيب السائل أيضا إن حضرتك النهاردة لا يجوز أن تتقدم لامرأة مخطوبة بغض النظر الخطوبة تمت رغما عن أنفها الأمر فاسد باطل دي مش شغلتنا طالما خطبت لا يجوز لك أن تتقدم لخطبتها لما الأمر ينتهي تتقدم كأي شخص آخر يتقدم إليه والله سبحانه أعلى وأعلم وأرجو من الأخ الكريم الوالد والد هذه المرأة ما يقولش أنا اديت كلمة لا لا تخالف الشرع ولا تغضب رب العزة سبحانه ولا تزوج ابنتك رغما عن أنفها والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة للأخ الكريم الذي يسأل أنه يعيش مع أبيه في بيت واحد ولكن في طابق منفصل ويعمل عند أبيه بالأجر يقول وهو مدين عليه ديون ودخله لا يكفيه فهل يجوز له أن يأخذ من زكاة مال الأب العلماء قد اتفقوا على أن الإنسان لا يجوز أن يعطي زكاة ماله لمن تلزمه نفقته فإن كانت نفقة الابن واجبة على أبيه كأن كان عاجزا عن الكسب رجل عنده عاهة رجل عنده آفة عقلية تمنعه من الإدراك والسعي والكسب عنده إعاقة إلى آخره تكون نفقته على أبيه ولكن إن كان الابن سليما قادرا على الكسب استقل بمعيشته فنفقته ليست على أبيه ومن ثم جاز لأبيه أن يعطيه ثم من جهة أخرى يبقى الأخ ده يجوز والده يعطيه من مال الزكاة طالما مستقل بمعيشة نفقته ليست على أبيه يبقى يجوز ان هو يعطيه لكن من وجهة نظر أخرى لو الابن بقى هو اللي ممكن يدي لأبوه من الزكاة بنقول نفقة الأب واجبة الأب الفقير نفقته واجبة على ابنه اتفاقا ينفق على ابنه لكن في نقطة أود أن أنبه إليها نقطة المدين لو الأب مديون عليه ديون هل يلزم الابن بسداد دين أبيه لا يلزم وهل يلزم الأب بسداد دين ابنه لا يلزم لكن يجوز أن يعطيه من مال الزكاة ليسد دينه يعني الأب في المسألة دي ممكن يدي ابنه من مال الزكاة يسد الدين الذي عليه نعم من مصرف الغارمين في الزكاة طب حتى لو بينفق عليه حتى لو بيلزم بالنفقة عليه لأنه يلزم بالنفقة فقط بالطعام والشراب والكساء ولا يلزم بسداد الدين لا يلزم بسداد الدين فسداد الدين ها هنا يكون من سهم الزكاة وهذا من الفوارق الدقيقة الفوارق التي تضيق إن أنا بأنفق على أبي وأبي عليه دين لا ألزم بسداد دين أبي ولكن إن أردت أن أسد الدين فيجوز بالمال الزكاة من سهم الغارمين يجوز طب والنفقة بتاعته واجبة ينفع أحطها من زكاة المال لا ما ينفعش أحطها من زكاة المال طب والابن ينفع الأب يديله زكاة مال يجوز أن يعطي زكاة ماله لولده وعندنا حديث مع ابن زائدة لما أراد أن يتصدق الأب يريد أن يتصدق فأعطى رجلا الصدقة ليعطيها إلى أحد الفقراء والمساكين فأعطى ابن المتصدق فالأب يقول لابنه والله ما إياك عنيد أنا ما كانش قصدي أدي لك أنت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما نويت وقال لابنه ولك ما أخذت أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا يجوز للأب أن يعطي ولده ليسد دينه من دين الزكاة ويجوز أن يعطيه من مال الزكاة والله سبحانه أعلى وأعلم طالما أنه لا ينفق عليه ولا تلزم نفقته لكن لو كانت النفقة واجبة لا يعطي من مال الزكاة يعني لو رجل مات وولاد ولاده وأولاده جدهم يلزم بالنفقة عليهم ما ينفعش يديلهم من مال الزكاة لأنه ملزم بالنفقة ولو أعطاه من مال الزكاة لصار يأخذ هو الزكاة لمصلحة نفسه والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة للأمر اللي بيحتاج إلى توضيح وتنبيه الحقيقة من الأمور اللي, اللي بتحتاج إلى ضبط شديد الكلمة الكلمة ينبغي أن نعي الكلمة وأن نضبطها كثير من الناس يعني الإمكانيات العقلية بتتفاوت وعقول الناس ليست متساوية ففي إنسان بيفهم الكلمة من أول وهلة من أول لفظة يعي ما يراد أن يقول وفي إنسان لابد أن تكرر على مسامعه الكلمة ليفهم يبقى في واحد بيفهم الكلمة من أول وهلة في إنسان بيفهم الكلمة من أول مرة بعدما ينصت ويصغي ويجهد عقله وفي إنسان بيفهم من تاني مرة وفي إنسان بيفهم من تالت مرة وفي إنسان يعني يشق ويعصر أن يفهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يعيد الكلمة ويكررها مرة بعد المرة مرة واثنين وثلاثة حتى يفهم الناس وكان يتكلم في تاء ده يتكلم بالراحة مش باستعجال وبصربعة وبزعيقة ليه؟ ليعقل الناس ويضبطوا كلامه صلى الله عليه وسلم ولذا نرجو ان احنا نضبط الكلام ويسعنا ان نسكت يعني كلام مش قادر انقله صم الكلم مش لازم انقل كلام مش لازم اقوله ولذلك قال العلماء آفة الأخبار روتها هي الآفة بتيجي منين بتيجي من الرواه بتيجي من الرواه ينقل الخبر يصحف فيه يزيد وينقص فيه إلى آخره تجد طامة كبرى لذلك الجرايد للأسف الشديد يعني لما بتحب تزود التوزيع بتعمل إيه تعمل عنوان مثير جدا ويمر واحد من الناس شاف العنوان ولم يقرأ ما تحته وغالبا بنسبة 99% العنوان فوق ملوش دعوة باللي تحت العنوان فوق ملوش دعوة باللي ايه باللي تحت نهائي يقول لك جمعية كذا مثلا بتاخد دعم بالم- بالملايين من بلاد بره وتيجي تقول لك هنا اهو وذكر مصدر مجهول رفض ذكر اسمه ايه المصدر المجهول ده بقى اللي ما نعرفوش واللي رفض ذكر اسمه يعني لما تيجي تقاد الصحفي يقول لك والله انا ما اعرف مين اللي قال ده انا ما اعرفوش ده واحد كان واقف وقال كلمه طب موقف كهذا يجي بالبنط العريض ويتحط في جورنال ويصرح فيه باسم مثلا الجمعيه دي او دي او الجهه الفلانيه او الجهه العلانيه يقوم تشوه الناس بغير ضبط ولا تثبت ولا تيقن ويبقى يعني حسبنا الله ونعم الوكيل امر عجيب يبقى ينبغي الضبط طب واللي أرى العنوان يفهمه على فهمه هو كيف شاء ولا يسكت وإنما ينقل وينقل الخبر ليس كما كتب وإنما بفهمه فلذلك بتجد الجرائد إيه عناوين كبيرة جدا عناوين كبيرة جدا لذلك لما الناس تحب تروج الكتب يعمل لها عنوان عجيب كده ملفت للأنظار والناس تروح ت- إيه تروح تشتري الكتاب لتفاجأ بإيه بأمر آخر في المضمون الشاهد من هذا الكلام مسألة الضبط والنقل والتحري لما الحجة الوالدة الكريمة بتقول واحدة امرأة بتدي درس في مسجد تقول النبي عليه الصلاة والسلام كان بيراقص نساؤه ده كلا- ده كلام يقال لو نظرت إلى الحديث إلى حديث أمنا عائشة رضي الله عنها لما كان الأحباش يلعبون بالحراب الأحباش بيلعبوا في عيد في المدينة بيلعبوا بالحراب زي اللي بيرقوا- بيعملوا رقص بالحراب كده أو ما شابه ذلك أو لاعب به الأحباش الأحباش اللي هم دول الأحباش دول كانوا إلى جوار المدينة وكانوا من العرب فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد أم أمنا عائشة تريد أن تنظر إليه فحملها النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر على ركبته لتنظر إليهم حتى يعني شبعت من رؤيته يبقى هذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه يبقى الشاهد ها هنا ان الحب... الأحباش بيلعبوا بالحراب مين اللي بيشاهدهم أمنا عائشة طب فين الرأس وفين وفين وفين أمر عجيب يعني لما يقال هذا بغير تثبت ويسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما إيه الحكمة من ذلك طب ده لما داعية تقول هذه الكلمة امرأة تدعو إلى الله تقول هذه الكلمة أمال اللي بيعادي الإسلام يقول إيه لما واحد يحب يطعن في الدين ويعادي في الدين هيقول أكتر من كده فأرجو أن نتقي الله فيما نقول أرجو أن نتقي الله فيما نقول ثم احنا علمنا الناس الأمور الواجبة في ديننا أمور الاعتقاد اللي بيضل الإنسان إن لم ينتبه إليها ولم يعتصم بها علمنا الناس أحكام الطهارة اللي لا تصح العبادة إلا بها أحكام الصلاة التي يجهلها كثير من الناس تعال في مسجد وتلاقي الراجل الإمام قايم يجيب الركعة الخامسة وتفرج على المسجد تلاقي نص المسجد قام وقف ونص المسجد قاعد في الأرض واللي قاعد في الأرض ما بيسلمش ومستني الإمام يسلم تقول اللي قام وقف أنت قمت وقفت ليه ورا الإمام دي الركعة الكام يقول لك الخمس طب وأنت قايم تصلي ركعة خمسة ليه والعصر خمس ركعات يقول لك مش إنما جعل الإمام ليؤتم به طب تقول له يا أخي الحبيب أنت كده زدت في الصلاة متعمدا فبطلت صلاتك أنت قام تجيب ركعة خمسة وأنت عارف إنها الخمسة طب ما صلاتك باطلة قام تجيبها وينكر على اللي جالس انت ايه اللي مقعدك طب واللي قاعد انت قاعد مستني ايه يقول لك مستني الامام طب مستنيه ليه آه مش عم- مستنيه نسلم مع بعض طب هو بيقام يجيب الخمسه طب انت ممكن مفارقه الامام ولا مش ممكن يقول لك انا ما اعرفش انما انا قاعد مستنيه بقى ان- نكمل مش هتابعه بس انا مستنيه نسلم مع بعض طب مش الاولى نتعلم هذه الاحكام نعرف احكام الزكاه احكام الصيام آه، احكام المواريث الراجل يموت مش عارفين نورث منه ونورث مين احكام المعاملات والبيوع اللي ما تصحش المعاملات غير بها احكام الرضاعه اللي بتجيلنا الاسئله عماله تيجي في الرضاعه ده اولى ولا اتكلم في الراس وفي الاهده يعني الحقيقه ارجو ان احنا نتقي الله في الخطاب الديني الذي نوجهه الى اخواننا يعني خلاص عندنا افلاس لهذه الدرجه وانقل لاضبط وربما ان انا انقل الى غيري لا يضبط ربما أنا بنقل إلى غيري وهو لا يضبط تم دي كارثة برضه فأسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى اللهم أمين